سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وفي آخر لقاء لنا كنا نقول إن هذه الآية يتعلق حكمها بالزانية والزاني غير المحصنين أي غير المتزوجين أما الزاني المتزوج والزانية المتزوجة فحكمهما في الشرع الرجم القذف بالحجارة حتى الموت وكما قلت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين كان يعلم علم اليقين أنه سيأتي وقت ينكر فيه أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام الرجل ينكرون هذا ينكر فيه أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام الرجل وقد حدث هذا حتى في القرون الأولى حينما خرجت فرقة الخوارج هذه الفرقة التي أنكرت الرجم لعدم وجوده في القرآن الكريم ثم جاء في وقتنا الحالي ما يسمى بالقرآنيين يسمون أنفسهم بذلك وهم أيضا ينكرون كل شيء لم لم يأتي في القرآن الكريم مع أن حكم الرجم كما أخبر عمر بن الخطاب وكما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي هو قد كان موجودا في آيات القرآن الكريم وكان يتلى وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم نزولا على هذا النص القرآني وإن كانت هذه الآية كما جاء في بعض الروايات كانت في سورة الأحزاب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة كما أخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين إلا أن هذه الآية كما قلت لحضراتكم وكما حدث عمر بن الخطاب أنها نسخت لفظا وبقيت حكما ومن أجل هذا كان لابد وأن نقف وقفة سريعة مع النسخ وقد قلت لكم إن النسخ قد نص عليه القرآن الكريم في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إذا في الإسلام ما يسمى بالنسخ وكما قلت لكم النسخ له صور متعددة فأحيانا ينسخ اللفظ والحكم معا وأحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ في القرآن الكريم وأحيانا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم وضربنا على ذلك أمثلة فقلنا من الآيات التي نسخت لفظا وحكما كانت هناك آية تتلى أن عشر ضعات مشبعات يحرم هذه كانت آية تتلى كما أخبرت أم المؤمنين عائشة أخبرت أم المؤمنين عائشة وقد نسخت هذه الآية لفظا وحكما وجاءت آية أخرى خمس رضعات مشبعات يحرم وهذه الآية أيضا نسخت لفظا وبقيت حكما كذلك الآية التي نحن بصددها وهي التي تتعلق بالرجم نسخت لفظا وبقيت حكما وهناك في القرآن الكريم آيات ذكرت لفظا ونسخت حكما هي موجودة بلفظها ولكن لا يعمل بحكمها كآية الزنا التي هي في سورة النساء والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا هذه الآية مع أنها تتلى ولفظها موجود إلا أنها نسخت بالآية التي معنا ها هي في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كذلك آية الوصية هذه آية تتلى في القرآن الكريم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين هذه الآية تتلى ولفظها موجود ولكن لا يعمل بحكمها فقد نسخ حكمها بآيات المواريث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آيات المواريث إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قلت إذا النسخ موجود وسيدنا عمر يؤكد أن آية الرجم كانت موجودة نسخت نسخت لفظا وبقيت إيه وبقيت حكما كان لابد أن يحدث ها هنا إشكال وهو الذي أثاره المستشرقون بجهلهم وعماهم حتى يشكك المسلمين في دينهم وخاصة من ليس له بضاعة من علم قالوا النسخ يعني أنك تبدل حكم تبدل حكما بحكم آخر وهذا يعني أنك في بداية الأمر قررت أمرا ثم بدا لك أنك قد أخطأت في هذا الأمر وتحتاج إلى تعديله فهل هذا يجوز في حق الله تعالى نقول هو أولا شرع حكما ثم بدا له أن هذا الحكم لا يصلح فعدله بحكم آخر هذا يجوز في في فينا كبشر وأنت ترى الآن في مجلس الشعب وفي كذا وفي كذا يصدرون القانون ثم يبدو لهم عجز القانون أو قصور القانون فيعدلونه بقانون آخر أو يغيرون فيه أو يزيدون أو ينقصون أو ما شابه ذلك فهل هذا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى طيب لماذا يأتي الله سبحانه وتعالى بالحكم ثم ينسخ بحكم آخر لو كان الصالح الحكم الأول فلماذا نسخه ولو كان غير صالح فلماذا أصدره أولا ثم نسخه بآخر صالح لماذا لم يأتي بالصالح بداية من بداية الأمر تقول لي إيه نحن اتفقنا اللي يجاوب له عندي هدية يعني هو المستشرق بيقول لك كده انت شايف ان في حكم اه الحكم ده اتنسى طيب هل كان هذا الحكم صالحا يبقى لو كان صالحا ليه اتنسخ ليه اتلغى ولو كان غير صالح ليه ربنا انزله من الاول وما قاليش بالصالح على طول من الاول ليه ليه واخد بالك يسأل او يطرح هذا السؤال نعم لا لا لا التدرج شيء لا لا لا التدرج شيء واللي احنا بنتكلم عليه شيء اخر نعم لا نعم مم. مم. هل هناك من يضيف إليه شيء نعم جزاك الله خير نعم احنا خلينا بس في الأول في قضية النسخ عموما أما قضية لسه هاجي سؤال تاني اللي هو طيب ما دام أراد الله أن نعمل الحكم لماذا نسخ الله ده سؤال تاني أنا بتكلم في قضية النسخ الآن بصفة عامة أقرب الإجابات إلى الصحة اللي قالها الأخ جزاه الله خير اسم حضرتك إيه نعم علي أنت من هنا من الحي اللي مش من هنا منين من باب الشعرية طب تحضر لي في أماكن أخرى نعم بارك الله فيك نعم بارك الله فيك بس انتم بقى دي المسألة دي لأن هو أعطاها الأصل وهو صاحب الإجابة الآن نعم خطأ شديد جدا حتى نزيدها إيضاحا قل المستشرق تعالى أما مرضت في يوم من الأيام مرضت بالطبع آه. طيب. وذهبت إلى الرفيق اللي تقول عنه طبيب والأصلح أن تقول رفيق ذهبت إلى الرفيق ده رفيق يعني زي ما بيقولوا دكتور شاطر بارع فراح أعطاك روشتة وقال لك اسمع أنت ممنوع إنك تاكل مسبك وممنوع إنك تأكل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وأعطاك روشتة كلها ممنوعات ده بيحصل وقال لك تعالى لي بعد أسبوع اللي بيسموها أنتم الاستشارة فذهبت إليه فقال لك اللي كان ممنوع خلاص الغي ده والغي ده وكل زي ما أنت عايز هل أنت بهذا تتهم هذا الدكتور بالجهل وعدم العلم وتخش معاه بقى في معركة تقول الله لما أنت عايز ناكل كنت بتقولي من الأول ما تقولش ليه ينفع؟ ينفع امال انت بتعمل ايه ده انت تتقبل هذا الكلام بنفس راضية مطمئنة وبتقول له جزاك الله خيرا لأنك علمت أنه ما منع عنك هذه الأشياء إلا لأنها كانت في وقت قد تلحق بك ضررا ثم بعد هذا لما أصبحت سليما معافى أحل لك ما قد حرمه عليك فإنه لا يخشى عليك تمام؟ الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى مع خلقه هكذا الله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم أنك في وقت من الأوقات الأصلح لك أن تفعل كذا ولكنه لا يصلح لك في وقت آخر ومن أجل هذا جاء النسخ ومن أجل هذا جاء النسخ نعطي مثالا بسيطا لو عدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت من الأوقات وقال لا تزوروا القبور فغلق الباب تماما لا رجل ولا امرأة منع زيارة القبور تماما وبعد فترة من الزمان جاء فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها لما كنت من الأول أقول زروها لا في بداية الأمر كان المسلمون حديث عهد بجاهلية لسه قريبين من الجاهلية وأفعالها وتصرفاتها وعقائدها اللي فتح على المشركين باب الشرك بداية المقابر كان إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا له مقبرة ومثلوا له تمثالا إلى أن عبدوا هذه التماثيل من دون الله رب العالمين ففي بداية الأمر الإسلام يمنعهم من زيارة القبور لماذا؟ حتى لا يقع واحد منهم في المحظور وحتى لا تفتح عليهم باب فتنة مرة أخرى فلما قويت النفوس وشربت العقيدة ودخل الإيمان في كل حبات القلب وأصبح لا يخشى على المسلمين هم زي المريض اللي شفي تماما لم يعد هناك خوف ولم يعد هناك توقع لفتنة فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزروها إذا هناك من التشريعات ما يصلح معي اليوم وقد لا يصلح معي غدا من أجل هذا يكون النسخ والله سبحانه وتعالى لا يبدى له يعني ما يجيش يقول لك ثم بدا له ان الاصلح بقى كده لا لا يبدى له الله بعلمه ينزل لك شرعا في هذا الوقت في نفس الوقت اللي بينزل لك الشرع فيه في هذا ويعلم أنك أنه سيزل شرعا آخر في وقت آخر لا ينتظر حتى يأتي الوقت الآخر حتى يعرف ما هو الذي يصلح وما هو الذي لا يصلح ولذلك لما سئل الحسن البصري وقيل له إن الله سبحانه وتعالى حكم حكما ثم بدا له فحكم حكما آخر قال لقائله اتق الله هذه أمور يبديها ولا يبتديها مش لسه بيفكر دلوقتي ولسه يبديها يعني هي موجودة في علم الله قائمة في اللوح المحفوظ ولكن الله سبحانه وتعالى يدخرها لوقتها فهو يبديها يعني يظهرها ولكن لا يبتديها يعني لا يفكر فيها الآن ولا يصل علمها إليه الآن لا علمها عند الله من الأزل ولكنه خبأها ثم جاء الوقت التي نحتاج إلى أن تظهر لنا هذه الأحكام فهو يبديها لنا ولا يبتديها علينا واضح المسألة يبقى هذه أمور إيه واحفظ هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى يبديها لا إيه لا يبتديها بخلافنا نحن نحن ما بنجيش نشرع قانون النهاردة وبعدين نبقى عارفين انه هيفشل بعد عشر سنين لا احنا بنشرع القانون النهاردة وبنبقى عالمين انه قانون سيظل ثم يبدو لنا فيما بعد أن هذا القانون لا يصلح فنبدأ نصلحه فنحن يبدو لنا أما الله فلا يبدو له أما الله فلا يبدو له هي أمور يبديها يعني يظهرها ولا يبتديها لا يبدأها ولا يفكر فيها في وقتها فهي ثابتة في علم الله من قديم الأزل المسألة واضحة أسأل حاجة المسألة واضحة هذا أمر قالوا طيب ما دام الأمر كذلك الشيء الغريب ان احنا نجد آية في القرآن نسخ حكمها وبقي اللفظ طب ايه فايدة بقاء اللفظ ما دام الله لا يريد منا ان نعمل بحكمها فلماذا ابقى على لفظها وبعدين يأتي ما هو اقرب وآية اخرى الله يريد منا ان نعمل بحكمها ومع هذا لا يبقي لفظها طب كان الأولى إيه كان الأولى إن الآية التي أراد أن نعمل بحكمها هو التي هي التي يبقي لفظها لكن ده الآية لا نعمل بحكمها ويبقي لفظها وأخرى نعمل بحكمها ولا يبقى لفظها طب لماذا يا ريتك بقى تكمل الإجابة هو في غير ابن كثير ولا ايه؟ ها لا لا ولا الزمخشري قال لا لا لا لا لا ما نسخ سيظل منسوخا ولا ستظل منسوخة إلى يوم القيامة لأنه بيعمل بالنص الناسخ يعني ما تقدرش تقول لي هيجي في يوم وهنضطر ان احنا نحكم الز... نحبس الزانية او الزاني لحد ما يموتوا لا لا كلام غير مرفوض نسخت انتهى العمل بها تماما فلماذا بقي لفظها ما دام حكمها لا يعمل به فلماذا بقي لفظها والأخرى ما دام ما دام سنعمل بها لماذا لم يبقي الله لفظها الإجابة طبعا أنا مش عارف محدش جاوب ليه لكن في النهاية أنت يعني جاوبت على شيء فاعتبر إجابتك سليمة فتديله دون مني هي الإجابة الثانية كان هيبقى ليها مكافأة أكبر وعشان تبقى عارف كنت جاعل مكافأتها مادية أظن أنت تجعله الآن يعني إجابة السؤال اللي أنا بسأله ده كنت جاعل إجابتها مادية مكافأة مادية من عندي لكن ما أحد أجاب وأنا كنت متوقع عشان كده جعلتها مادية نعم الشق الإيه؟ يعني لما عجزت عن إنك تصل رحت جاي وديك استفدت اهو نعم نعم لا لا لا لا انت هتحاول ايه تك... لا لا هتحاول تجتهد لما عرفت ان فيها لا لا احنا لا نضيع الوقت نعم ها اللي هي ايه لا ولا قلت صلى على رسول الله بالنسبة للوضع الأول اللي هو بقاء اللفظ مع نسخ الحكم ده لعدة حكم ولعدة علل العلة الأولى قالوا حتى نقع فنكسب الثواب وأنتم تعلمون أن الحرف الواحد بكم حسنة بعشرة فلما تبقى لك آية كاملة ما زلت تقرأها شوف هتاخد من وراها كام حسنة حتى وإحنا بنتعلم يعني أنا الآن وأنا أعلمك محتاج أولا إلى أن أقرأ لك الآية التي إيه؟ التي نسخت قراءتي لها ألا آخذ عليها إيه؟ ثواب وسماعك لها أنت تأخذ عليه ثواب هذه واحدة بقاء الثواب الثانية التذكير بنعم الله زي ما الأخ قال ومعرفش يكمل أو معرفش يقولها صح التذكير بنعم الله إزاي يعني تعرف مدى فضل الله سبحانه وتعالى علينا لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فبخير منها ده كان بيعني أن الله سبحانه وتعالى كان في بعض الأحيان ينسخ الحكم من الأشد إلى الأخف فيبقي الله سبحانه وتعالى لك الأشد حتى يعرفك شوف إيه اللي كان عليك في الأول وبعدين شوف كيف تفضل الله عليك وأنزلك إلى ما هو طب بالله عليك ده أنا لما أزني واتجلد 100 جلدة ولا لما أحبس حتى الموت أنهي الأخف كده بقى أنهي الأخف يحبسوني حتى الموت ولا اتجلد 100 جلدة فيبقي الله لك فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت يظل لك تقول يا الله ولذلك يقول لك لا يعرف التخفيف إلا مع ذكر التجديد إزاي إزاي يعني أنا لما أجي وأقول لك بدايات لو زنيت هتتجلد 100 جلدة ده هيطمعك في التخفيف تقعد تقول لي ما تخليهم 90 طب خليهم 80 طب خليهم 50 مش دي الطبيعة البشرية لكن لما اجي اقول لك عقوبتك الحبس حتى الموت تقول لي طب شوف لي حل تاني اقول لك طب تتجلد 100 جلده تقول لي طب الحمد لله الان قلت على ال 100 جلده ايه الحمد لله لكن لو جبتهم لك بدايه هتبقى عايز ايه عايز الاخاف فعلشان تعرف مدى الرحمه في ال 100 جلده كان لابد ان يجيب لك الحكم الايه الحكم السابق يقول لك شوف الحكم كان ايه وخفف بالمئة جلدة فتعلم أن المئة جلدة رحمة من الله ما تجيش بقى الطالب ما هو بما هو أخف إنك أنت كده أخذت الأخف وهي دي طبيعة الإنسان طبيعة الإيه؟ الإنسان فتقف على مدى رحمة الله بك وتقف على مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك نعم هي بتذكر المرأة كأصل في هذه القضية ولكن الحكم يصدق على الرجل مسألة تقول شرحها بعدين ده حكم نسخ مفيش داعي نشرح فيه لا لا لا وداخل فيها النساء وذكرت المرأة لكونها الأصل نعم الايه؟ ماشي انا لسه جاي انا لسه انا عارف والله والله عارف لسه هكمل انا لسه ما قلتش حاجه اتفضل اتفضل لو خدت بالك كويس من الكتاب اللي انت جايبه لي هذه المقولة قيلت في نوع من أنواع النسخ أنا بتكلم عن النسخ بصفة عامة لما تقرأ تاخد بالك لأن النسخ درجات في نسخ الأشد إلى الأخف في نسخ الحكم إلى حكم مساوي وفي نسخ الحكم إلى حكم أشد البلاء بقى اللي انت بتتكلم عليه ده يجي فني نوع من الأنواع دي اللي أنا بتكلم فيه أنا بتكلم في نأتي بخير منها أي أخف منها في الشدة دي المجزلة بتكلم فيها فاصبر عليا ماشي فذا بقول إن شاء الله تعالى إني يبقى حكم إذا كنت تنتقل من حكم شديد إلى حكم أخف حتى تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك طبعا منها على سبيل المثال كنا لسه بنحب إخوانكم إني كان من هذه الأحكام قول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اللي قبل الآيتين الأخريتين في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قلت إن هذه كان فيها حكم هذا الحكم أن المرأة إذا حدثته نفسه بشيء حتى وإن لم يفعل حتى وإن لم يتكلم به حوسب عليه فدي كان فيها من التشديد ما فيها ما يستطيع واحد منا كما قلت أن يتحكم في نفسه من فضل الله علينا أن نسخت هذه الآية بالآيتين اللتين بعدها وهي قول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فنسخت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيبقي لك الله سبحانه وتعالى النص المنسوخ ليذكرك بإيه؟ بنعمته هذا طيب قالوا هذا إذا كان يتعلق بأن الحكم نسخ بما هو إيه أخف طيب لو نسخ الحكم وجاء حكم مساوي أو جاء حكم أشد جاء حكم أشد طيب بيبقى ليه لفظ الحكم المنسوخ يبقى في القرآن ليه قالوا هذا هو بقى للابتلاء والاختبار من الله تعالى ان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لك صحيح دي مساوية لدي زي زي النسخ للحكم المساوي زي ايه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نسخ التوجه من بيت المقدس إلى التوجه للإيه؟ للكعبة تقدر تقول لي فين الأشد وفين الأخف مين فيهم أشد ومين فيهم أخف ولا حاجة أشد ولا حاجة أخف دي زي دي ده اتجاه وده اتجاه فده نسخ الحكم لحكم ايه لحكم ايه مساوي فكل الحكمة ايه كذلك لما تنسخ لي ما هو اشد يعني يبقى فيه حكم مخفف ثم ينسخ وياتي حكم ايه اشد فيه من التشديد ما فيه يبقى اللفظ ليه قالوا اهو هذا بقى هو الابتلاء والاختبار ان ربنا سبحانه وتعالى يختبرك والله شوف عندك ده وعندك ده فبتقعدش تقول يا ربي طب ما سبتليش الاخف ليه ويعني لازم تجيب لي الاشد شيمة المؤمن زي ما احنا سمعنا يقول سمعنا واطعنا مش كده ولا ايه فمهما نقلك الله سبحانه وتعالى من الاخف الى الاشد تقول ايه سمعنا واطعنا فيبقي لك الاخف وما تعملش بقى زي اليهود قال هم كانوا متوجهين لبيت المقدس ايه اللي خلاهم يتوجهوا للكعبه طب ما كانوا خلوهم لبيت المقدس زي ما هم طب ليش عايزين بيت المقدس كانوا متوجهين من الاول ليه ما كانوا ظلوا متوجهين ليه للكعبه هذا هو البلاء وهذا هو الاختبار ولذلك مع تحويل القبله ارتد بعض الناس ارتد بعض الناس قال ليه شغال كل يوجهنا على مزاجه شويه لبيت المقدس شويه لل... للكعبه لا لا لا لا, لا ما ينفعش الكلام ده مع ان هذا هو بلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى ينظر سبحانه وتعالى ويجعلك تكون حكما على نفسك أأنت من الذين يقولون سمعنا وأطعنا أم أنت من الذين يجادلون الله سبحانه وتعالى في حكمه وما قضى به مال العقل مع النص جريمة شرعية وبقول مع النص لأن إعمال العقل في النص ماشي لكن مع النص يعني تجعل عقلك ندا للنص تعدل به على النص تجادل به في النص فهذا شيء ما فعله إلا إبليس اللعين ويفعله أتباعه في الحياة الدنيا الآن فكما قلت ده بيكون من باب البلاء والاختبار لعباد الله المؤمنين نيجي للشق الآخر من السؤال طيب احنا عرفنا ليه ينسخ الحكم ويبقى اللفظ سواء كان إلى الأخف أو إلى المساوي أو إلى الأشد طيب الآية التي أراد الله منا سبحانه وتعالى أن نعمل بحكمها لماذا يرفع لفظها لماذا يرفع لفظها ليه طب ما دام أراد الله لنا أن نعمل بالحكم يرفع اللفظ ليه وينسخه ليه المسألة كما قال العلماء بسيطة جدا وهي أيضا نعم تفضل هو ما أراده الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا ألا نعمل ودي حقيقة في بعض الناس لا يعمل إلا بالنص الموجود اللي قدام منه قدام منه يعني زي اليهود عايزين كل شيء قدامه كل شيء يكون بين إيديه لكن بالسماع فقط لا غير لا مش عايز بالسماع عايز كل حاجة بالرؤية والبصر والمحسوس حتى في إيمانهم بالله يا أخي قالوا لموسى أرنا الله جهرة بس نشوف يا لا يا لا فالله سبحانه وتعالى ينزل لك الحكم ثم يرفع الله ويبقي لك الحكم فهل تعمل بحكم جاءك من الله حتى وإن لم يأتك لفظه أم لا هذا نوع من أنواع الاختبار الذي يقع فيه عباد الله, الله المؤمنين ان لا يشترط ان كل حاجة لازم تقرأها وتحسها لا هنقول لك كده باللسان ولا ده ولا تحس نقول لك والله هناك آية تقول كذا وكذا مش هنثبتها بالمصحف ولكن اعمل بحكمها حتى وإن لم تثبت بالمصحف تعمل أو لا تعمل وده بيكون أدعى إلى تقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أدعى إلى تقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الطمة الكبرى التي وقع فيها كما قلت ما يسمى بالقرآنيين اللي يقعد كل حاجة يقول لك مكتوبة في القرآن ولا مش مكتوبة ومن أجل هذا جحدوا السنة جحدوا السنة وما عملوا بها على الإطلاق لأن السنة في نظرهم نقلت إليهم عن طريق الإيه؟ السماع ده يسمع وينقل وده يسمع وينقل وده يسمع وينقل يقول لك طب إيه اللي أراه دي يا صح وإيه كذا وإيه كذا وإيه كذا وأخذ يجادل فيها فالله سبحانه وتعالى أراد أن نعلمنا أن الإيمان يفرض علينا أن نقبل حتى بالإيه؟ بالسماع وليس الأمر كما يدعي البعض أن كل شيء ينبغي أن يكون قرآنا يتلى وقرآنا يكتب وكلام يكتب وينزل وهكذا لا لا يكفينا أن ينقل لنا بالسماع من كل صدوق ثقة فنقبل هذا ولا يشترط أن يظل اللفظ باقيا تقرأه وتنظره بعينك ماشي مشايخ ومن هنا كما قلت هذه الآية فعلا كانت محل اختبار لكثير من الناس كما قال عمر بن الخطاب ان سيأتي يوم هيفتتن بها بعض الناس ينكرون حكمها لعدم وجود ايه لعدم وجود لفظها لعدم وجود لفظها وإن كان الخبر قد جاءنا أنها كانت آية تتلى وحكمها باق فنحن مدام علمنا هذا سلمنا أو لم نسلم ولكن غيرنا افتتنوا بهذا وقالوا لا نسلم بهذا ما دامت لم تكتب ولم تقرأ حتى الآن واضحة المسألة مشايخ بيبقى لنا سؤال في هذه القضية إذا الحكم الرجم قائم بيبقى لنا سؤال نحن في دولة أو ممكن في أي دولة يعيش فيها المسلم مع غير المسلم أو نقول بالأصل يعيش فيها غير المسلم مع المسلم الأصل في مصر الإسلام الآن بيعيش مع اثنين نصارى هل هذا الحكم الذي قلناه سواء كان يتعلق بالجلد أو سواء كان يتعلق بالرجل يطبق على أهل الكتاب الذين يعيشون معنا أو لا يطبق في ظل القوانين الوضعية قانون الوضع لا يلزمهم بقوانين الإسلام عشان تبقى عارف ولذلك في في في يقول لك يعني أي أجنبي الآن لو لو مسكوه مثلا بيزني أو بيفعل كذا يحيلوه على دولته وهي اللي تحاكمه هي اللي تحاكمه يقول لك يطبقوا عليه قانونهم يطبقوا عليه قانونهم هذا عين الجهل وعين الضلال عين الجهل وعين الضلال جهل ما يفهم شيء عن أحكام الله لكنه لازم يراعي البروتوكولات الدولية لكن يراعي الأحكام الربانية لا لا سامحهم الله حسبنا الله نعم الوكيل لا غير المسلم إذا كان يجلس معك أو حتى جاء ونزل إلى بلدك لغرض ما أو لشيء ما لتجارة أو لغيرها لا بد وأن يعلم فله ما لنا وعليه ما علينا يقعد يقول لك إيه إسلام يعطيهم عصمة الدماء ماشي إسلام بيعطيهم حقوق ماشي يعني أنت بتتكلم بالإسلام أهو آه فبالإسلام منعت إيذاءه وأنا معك ولكن إن أردتها فعلا كما تقول بالإسلام وأنت بتتمسح فيه برضه وقت ما يغلط ويزني لازم تعامله بالإسلام ولا لحد هنا مفيش إسلام هو بياخد بقى الإسلام في الشق اللي جاي على هواه والشق اللي مش جاي على هواه مبقاش فيه إسلام والناس بقت كده والله أحوال الناس الآن كده يحبوا الإسلام قوي يقعد يقول لك إيه هو الإسلام بيقول كده والله يعني في حوار مع مع بعضهم واحد بيتكلم معاه يعني هو الاسلام بيقول ان الشباب يقتل ان يعمل ان يعمل قلت له لا ما بيقولش بس برضه الاسلام برضه الاسلام ما بيقولش ان احنا يبقى عندنا نوادي فيديو الاسلام برضه ما بيقولش ان احنا يبقى عندنا خمارات والاسلام برضه ما بيقولش ان احنا يبقى عندنا كباريهات ما هو زي ما الاسلام ما بيقولش دي برضه الاسلام ما بيقولش دي فزي ما بتقول للشباب اوعى تحرق اوعى تقتل اوعى تكسر اوعى تفجر ولا بضم بالصوت لصوتك قول لنفسك برضه ما تفتحش خمرات ما تفتحش كباريهات ما تعلقش لافتات للعريانين والعريانات لازم تبقى كده ده حجمك الاسلام قوي ولا هو الاسلام حجمك في جانب وفي جانب ثاني لا فهو ياخد من الاسلام الجانب اللي مريحه يقول لك الاسلام قال نحط قنابل ونفجر لا يا سيدي مالش يقول لك بس شوف الاسلام حلو ازاي الاسلام قال ان نقل السواح لا ما قالش ولا بقول لك ما قالش يقول لك الله شوف الاسلام حلو ازاي اجي انا بقول له ايه الاسلام قال ما فيش خمارات يقول لك شوف بقى الحته دي دلوقتي احنا هنتشدد ونتعصب ما كان لسه الاسلام حلو من شويه بقى دلوقتي شاف تعصب فتاخده كله يا ابني يا تسيبه كله ولا بتاخد منه اللي على هواك هم قاعدين يعملوا كده زي اليهود ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوا فاحذروا اللي يعجبكم خذوه واللي ما يعجبكوش ولا مش عايزينه ما ينفعش معانا ما ينفعش دلوقتي اجله لبعدين لا يا حبيبي لابد زي ما بتكون منصف هنا لابد ان انت تكون منصف ها هنا لكن حتى بعض الناس والله بقى يسير بنفس الاسلوب يعني ده بقى منهج دوله ومنهج شعب وتلاقي المسلم ها يجي يحتكم لك الاسلام لما يعلم ان الاسلام يعطيه الحق لكن وقت ما يكون الاسلام بيجعل عليه الحق يقول لك لا سيبنا من الاسلام دلوقتي وانا اذكر في يوم من الايام حضرت مشكلة تعالى رجل ضرب أخ أخ من الإخوة ضرب مراته ضرب مبرح وعايزينك تفصل بينهم فذهبنا السلام عليكم وعليكم السلام أبو الزوجة قام وأحضرها فرج شوف الأخ الملتحي بيعمل إيه طبعا الزوجة غير منتقبة وإحنا في مجال حب فينبغي إن إحنا هننظر ونشوف فوجدنا ان الزوجة يعني بسم الله ما شاء الله بالالوان الطبيعية بوكس هنا وخطة هنا وايه ده يعني زي ما بتقول انت بلغة البلد مش الفاق مش الفاق ضربها ضرب مبرح فجلسنا نعنفه يا اخي ما هذا الذي فعلت الاسلام اعطاك حق الضرب نعم ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في مرحلة ضرب نعم ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخدش لحما ولا تكسر عظما ولا تلطم خدا ضرب له شروط لا تكسر عظم ولا تجرح لحم ولا تلطم وجه ضرب المحب يا أخي الصحابة كان يستخدم السواك يضربها به على ايديها لكن تروح تجيب عصاية تكسر عظمها تخبطها بوكس تطير عينها ما هذا فما جلسنا نعنفه واحنا عمالين نكلمه وهي قاعدة معجبة جدا بالكلام فاللي قول له سمعه علمه فهمه كل ما اقول كلمة تقعد تقول كده فقال طيب اتكلم ودافع عنك تتكلم قال ما هي كمان استفزتني خارجة عايزة تروح لاختها وانا ما استريحش لاختها جوز اختها راجل متسيد في بيته وانا ما بحبش هذا النظام فقلت لها مش خارجة قالت لي انا هخرج واعمل اللي انت عايز تعمله فضيضنا لها بقى قلت لها ان شاء الله تعالى وانت كمان باذن الله النبي علمك حاجه علمك ان تكوني سامعه طيعه لزوجك ما دام لا يامرك بمنكر في اي امر غير المنكر يامرك به يجب ان تطيعي والنبي قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها اللي كانت عماله تقول له اسمع ايوه افهم قولوا له ايوه لقيتها بتقول لي لا تقول لي لا يا مولانا الكلام ده مش مع رجاله اليومين دول فخلت الشرع ده بتاع احد يقول لا مش بتوع رجاله اليومين دول بتوع زمان يا لا يا مولانا الكلام ده مش بتوع مش مع رجاله اليومين دول مش دول اللي احنا مش عارف ايه قلت لها بسم الله ما شاء الله مش مع رجاله اليومين دول قال لي قلت له يا ابني والكلمتين اللي انت سمعتهم مني مش مع حريم اليومين دول كسر رقبتها هي كده قال لي سبحان ربي العظيم لما اعطيناها حقها ايوه اسمع وهو ده الدين والاسلام ولما جينا نعطيه حقه ما بقاش الاسلام نافع معاها دلوقتي يا تاخده كله يا تسيبه كله اه برضه اهل الحكم والسلطه كده في الشيء اللي لصالحه ويجي يستفتيني ينفع كل ما ينفعش بقى فرحان بالاسلام قوي وقت ما انا بقى اقول له على حاجه ما تنفعش يقول لي اه انت هتلخبط لنا الدنيا انت تسكت خالص لا يا حبيبي يا كله يا كله ما تنقيش ما تنقيش عاجبك الاسلام قوي بتتشبق بيه التزم بيه في كل صغيره وفي كل كبيره لكن لا تاخذ ما لك وتترك ما عليك ما عليك فيجوا معك غير المسلمين غير المسلمين يقعد يكلمك بالاسلام عن حقوقهم حقه ايه وايه وايه ده حق الواو حقه حقه حقه حقه حقه عد لك الحقوق كلها يعني انت بتحتكم الاسلام قال اه طيب وعاجبك روح الاسلام يقول لك اه شوف الدين بتاعنا حلو ازاي اه فالدين بتاعنا بقى بيقول لك له ما لنا وعليه ما عليه شرب خمر يقام عليه الحد على طول مش انت اللي تجيبها له وانت اللي تفتح له علشان تقول له جيب ريالات ودولارات ربنا جعلها وبال عليك وعلى اللي حواليك لا طبق عليه الاسلام بقى على طول مش عايزنا عنه بالاسلام انا بقول لك بالاسلام لا اقتله بالاسلام لا اسلبه حقا نعم وبالاسلام لا اسمح له بالتهتك وبالاسلام لا اسمح له بشرب الخمر وبالاسلام لا اسمح له بالزنا فانت سامح له بدول ليه أما أنت عايز إسلام سمح لك تقول ليه ولذلك فقهاء أجمعوا على أن أهل الكتاب تقام عليهم الحدود إذا خرموها كالمسلمين سرق تتقطع إيده زنى يتجرد غير محصن يرجم إذا كان محصنا على طول شرب الخمر يجلد ما فيها فصال ما فيها فصال في مية في مية ما فيها فصال ومن أجل هذا هناك حديث في صحيح البخاري أن يهوديا ويهودية قد زنيا وكان محصنين كانت متزوجة وهو كان متزوج فجلس اليهود ماذا نفعل فقالوا نذهب إلى محمد ليه معتقدين إني دايما الإسلام فيه روح التخفيف فهم عارفين ان حكم اليهودي واليهودية عندهم الرجم ما دام متزوجين عارفين كده لكن هم مش عايزين لا يرجموا الراجل ده ولا المرأة دي ليه لان هم كانوا من علية القوم من علية القوم تمام وده امر هيبينوه الان فقالوا طيب نروح لمحمد ويبقى هو اللي حكم وبدلنا نرجمهم ونضيعهم اهو يبقى اسمنا كده يعني عملنا حاجة فذهبنا له كبرناه وفي نفس الوقت أخذنا منه الايه التخفيف فاتفقوا أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضى لهم بحكم أخف قابلوه وانقضى لهم بالرجم فلن يقبلوه وده الآيات اللي في سورة المائدة إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه إيه فاحذروا بس وده اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني خل خلانا نقرأ ونتعجب من حال هؤلاء وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله وربنا يخبره إن حكم فاحكم بما أنزل الله بس فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري وقالوا له زنى فماذا نفعل فقال ألا تجدون الرجم في كتابكم تقول لي ليه مش الرجم عندكم في التوراة ما رجمتوش على طول جايين بيسألونا ليه فقالوا لا ليس عندنا في التوراة رجم كذابين قوم به قالوا ما عندنا رجم قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين طب نجيب التوراة كده ونقرأها نشوف فيها اللي ما فيهاش فأحضروا غلاما قارئا وأحضروا التوراة ووصوا الغلام وصوا ايه بقى يهود جايبين غلام غلام فتح التوراة وبدأ يقرأ في التوراة حكم الزانية والزاني فلما وصل إلى نص الرجم وضع يده فقرأ ما قبله وما بعده ومعتقد النبي ايه النبي ايه أمي لا يقرأ ولا تف تعدي عليه وغلام لكن كهين زيهم يهودي ابن يهودي مع الرسيل يمشي ازاي ولذلك ده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى ها النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به انه فعلا اظهر كثيرا مما تخفون ويعفو عن كثير آه ايضا في سورة الايه المائدة المائدة فده كان مما اخفوه فشوف راح عامل ايده كده وقال لك بقى ده أمي مش هياخد باله وشغل يهود وعبديها ولكنه ما قال هذا إلا بتوجيه من وحي من الله النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له عندكم الحكم جاب منين هو ما كان يقرأ التوراة ما كان يعرف عنها شيء ده وحي من الله ولذلك قال للغلام اليهودي ارفع يدك واقرأ ما تحتها ذيك اللي انت حاططها دي شيلها واقرأ يدك فوجدوا حكم الرجل فالحاضر اليهودي ما وجد بدا إلا أن يعترف قال نعم عندنا الرجل ولكننا كنا إذا زنى الشريف فينا تركناه وإذا زنى الوضيع فينا رجمناه هذه شغلنا بقى زي ما بيحصل دلوقتي تبص تلاقيه واحد عمال يسرق في ملايين ومحدش قادر يقول له انت بتعمل ايه عشان واحد من اياهم وتلاقي واحد غلبان زي حالاتك ها يمكن على عشرة ساغ ولا ربع جنيه يتحبس ويمكن يتعدم دخلوها له امن دوله تبقى كارثه كارثه نعم الشريف له معامله والوضيع له معامله فبيقول له بقى فقلنا تعالوا نجتمع الى حكم سواء عشان الناس ما تزعلش مننا نعمل حكم نطبقه على الشريف والوضيع فرأينا أن نجلدهما وأن نخالف بين ظهوريهما وأن نطوف بهما وأن نحمم وجههما يعني نروح جايبينهم ومسودين وشهم ومقعدينهم على دبة خلف خلاب بعد ما نجلدهم ونقعد نطوف بيهم في الشوارع مذلة ومعرة وإفضاحا لهم وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم اليهودي واليهودية وقد أجمع العلماء على أن النبي رجمهما بالإسلام لا بنص التوراة لأن نص التوراة في عرف الإسلام يعتبر منسوخا الإسلام ينسخ ما قبله فقضى عليهما بالرجم بنص الإسلام فقال الفقهاء وعليه أهل الكتاب الذين يعيشون في بلد مسلم تطبق فيهم حدود الله وينبغي أن يحترموها وإلا لأجبروا على ذلك لأجبروا على ذلك هذه قضية مفروغ منها هذا كان فيما يتعلق بهذه الآية التي تتعلق بحكم الزانية والزاني بتأتي الآية الثالثة بعد هذا وهي قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه الآية كان لها سبب نزول ثم بعد هذا هذه الآية لها فهم عميق ينبغي أن نقف معه ولكن قبل أن نقف معه ينبغي أن نسأل سؤالا لو أن رجلا زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها هل يصح هذا الزواج؟ اثنين لو أن رجلا زنى بامرأة هل إذا أراد أن يتزوج أختها أو عمته أو خالته أو أمها يجوز له هذا يجوز مش عارف أنا دايما في آخر الدرس بحس إنكم بتتصدموا كده مش عارف ليه يعني. راجل زنى بامرأة طيب أنا بقول لو أنا تزوجت مثلا علية ولا خديجة ولا أي واحد تزوجتها بعد هذا ماتت أو طلقت وأنا عايز أتجوز أمها أو بنتها ينفع؟ ما ينفعش طيب أنا بقى زنيت بواحدة مش تزوجتها بقى زنيت بواحدة ثم بدأ لي أن أتزوج ابنتها أو أن أتزوج أمها ينفع ينفع ينفع السؤال الثالث أنا متزوج امرأة فعلا وزنيت بأمها تحرم علي زوجتي أو لا تحرم يا مسلمين ها طيب كم سؤال دلوقتي حافظينهم حافظينهم طب ذاكروهم بقى لحد يوم الاثنين اللي جاي وان شاء الله تعالى اللي هيجاوب له عندي هديه برضه اللي جاوب على الاسئله الثلاثه مجتمعه ليه هديه خطيره جدا سؤال سؤال يبقى ده موضوع تاني تمام هضيف لك بقى سؤال احنا قلنا ثلاثه دي في السؤال الرابع بقى رجل زنى بامرأة فحملت من زنا ثم أنجبت طفلة وهو لم يتزوجها تزوجش المرأة اللي زنى بيها والمرأة أنجبت له طفلة من إيه؟ من الزنا أهو كبرت الطفلة وأصبحت فتاة هل يجوز أن يتزوجها؟ لا والله هي لا تنسب إليه هي لا تنسب إليه ها أنا بتكلم كلام عربي نعم انت ما تسألنيش انا اللي بسألك دور انت بقى شوف هو بالاسم ولا بالفعل دور دور هديك مثال بسيط جدا انت عارف لو ان امرأة متزوجة وزنى بها رجل وحملت منه لما تيجي تولد بنتها تنسب للزاني ولا للزوج لا والله للزوج للزوج طب حلو سعيد زنب عليا وعليا متزوجة عبد الصبور وجت عليها خلفت خديجة هيبقى اسمها خديجة ايه عبد الصبور سعيد اتجوز خديجة ما اسمها خديجة عبد الصبور ما اسمهاش خديجة سعيد اتجوزها ده علم والله ده الكلام ده موجود في الكتب مش جاب من عندي فكروا بقى لحد الاثنين اللي جاي فكر مش عايز حد يقلب فكر واقرا وابحث نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة بسم الله